الإصحاح السابع الآية عشرة لاتناشر أنا لحبيبي وإلي اشتياقه تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرم هل تفتح القرآن هل نور الرمان هناك أعطيك حبي هذه الآيات عن الخدمة إنسان بينه وبين ربنا محبة وبيقول أنا لحبيبي وإلي اشتياقه ومع أن اشتياقه إلى هذا الحبيب إلا أنه بيقول له تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل والحقل باستمرار رمز للخدمة ونبت في القرى برضو القرى رمز للخدمة ونبكرن إلى الكروم والكرم برضو رمز إلى الخدمة يعني محبة ربنا بتكون مع الإنسان ليس في الصلاة فقط وإنما في الخدمة هناك في الحقول في الكرم مع ربنا في الافتقاد في القرى بيقول له هناك اعطيك حبي اوعوا تفتكروا ان محبه ربنا فقط مركزه في الصلاه والخلوه والتامل هناك حب جبار نحو الله يظهر في الخدمة لكن بعض الناس أحيانا يهربوا من الخدمة ويقولوا نعيش في التأمل كما لو كانت الخدمة بتبعد الإنسان عن محبة ربنا أبدا الخدمة ممكن أن تقوي محبة الإنسان لله إلى أبعد الحدود وربنا يقول له تعالى يا حبيبي لنخرج إلى الحق لنبت في القرى لنبكرن إلى الكروم هناك أريك حب الناس اللي بيعيشوا في حياة الصلاة والتأمل زي الآباء الرهبان مثلا بيسموهم الملائكة الأرضيون أو البشر السمائيون على أن الخدام أيضا يمكن أن يكونوا ملائكة مش بس الرهبان بل إن ملائكة الكنائس السبعة أي رعاة هذه الكنائس دعاهم الرب ملائكة فقال اكتب الى ملاك كنيسة افسس اكتب الى ملاك كنيسة سمرنا كنيسة ساردس فيلادلفيا الى اخره فدول ايضا ملائكة والملائكة ايضا قيل عنهم شيء جميل في الخدمة بولس الرسول بيقول في عبرانيين واحد أربعتاشر عن الملائكة أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص فالملائكة أيضا يخدمون وهم مرسلون للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص والكتاب المقدس حافل بخدمة الملائكة سواء بالنسبة للأطفال اللي الملائكة بتحيط بيهم لتحرسهم أو بالنسبة للكبار ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم أو بالنسبة لحوادث معينة يرسل الله فيها ملاك لكي يؤدي خدمة فإن كان أهل السماء ينزلون إلى الأرض لكي يخدموا سكانها فكم بالأولى أهل الأرض بالنسبة لإخوتهم لما يخدموهم يبقوا برضه ملائكة في الخدمة التي خدمها يوحنا المعمدان إعداد الشعب بالتوبة لله قيل عنه ها أنا أرسل أمامك ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك واعتبر يوحنا ملاكا في خدمته الملائكة بيخدموا أي نوع من الخدمة ربنا يكلفهم بيها أيا كانت سواء خدمة مادية أو خدمة روحية خدمة مادية يعني مثلا ربنا يبعت ملاك بأكل لإيليا النبي أو ربنا يبعت ملاك يخرج بطرس من السجن أو يخرج بولس من السجن أو ربنا يبعت ملاك للعقوبة زي الملاك المهلك في قصة الأبكار في مصر أو في ضرب أورشليم أو ملاك للتبشير زي الملاك اللي بشر العذراء او ملاك للانذار او اي حاجة الملاك ما يقولش لا يطيع امر الله ايا كانت الخدمة طب في ناس بيقولوا هناك ملائكة للخدمة وملائكة للتسبيح الملائكة اللي للتسبيح زي السرافيم دول اللي رآهم إشعياء النبي وشرح ما رآه في الإصحاح السادس من سفر إشعياء وكانوا بيقولوا قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك صدقوني في هذا الإصحاح الخاص بالسرافين الملائكة المشهورين بالتسبيح أرى في هذا الإصحاح عجبا يعني أرى عجبا يعني إشعياء لما رأى السرافين بيسبحوا ربنا بالثلاث تقديسات ولقى انه قد اهتزت اساسات العتب وامتلأ البيت دخانا الويل لي اني هلكت لاني انسان نجس الشفتين لما لقى التسبيح والشفاه المقدسة اللي بتسبح ربنا الويل لي قد هلكت لاني انسان ايه نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين لأين عيني قد رأت الملك رب الجنود أول ما الصارفين سمعوا إشعياء بيقول كده لم يحتملوا دول بتوع تسبيح واقفين يقولوا قدوس لم يحتملوا شوفوا الكتاب بيقول ايه فطار الي واحد من السرافيم وبيده مجمرة قد أخذها بملقة من على المسبح ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك هذا السراف كلمة سرافيم كلمة جمع في اللغة العربية في اللغة العبرية مفردها سراف هذا السراف لما سمع ان اشعياء بيقول ويل لي قد هلكت لاني انسان نجس الشفتين ما قدرش يحتمل جري على طول على المسبح واخد جمرة ومسح بيها شفتي إشعياء وقال له خلاص أنت قد طهرت وكفر عن خطيئتك وشفتيك ما بقتش نجسة بقت طاهرة من أول دلوقتي ما قالش الكتاب إن ربنا بعت واحد من السرافين ما قالش إن ربنا كلفه بكده لكن الحب العظيم الموجود في طبقة السرافين المخصصة للتسبيح لم يحتمل هذا الحب أن يسمع إن إنسان قد هلك لأنه نجس الشفتين فتقدم لتطهيره هذه الملائكة مش الملاك يعني واحد قافل على نفسه ويشوف الناس يهلكوا يقول لهم اهلكوا لا ده الملاك لو ما يبقاش فيه الحب اللي في الملاك ده الملاك لو كان واقف امام عرش الله زي السرافين وهم واقفين وسمع ان واحد هيهلك يجري من امام العرش ويجيب له جمره ويمسح شفتيه هذا هو الحب الذي يعبر عنه الانسان بالخدمه للاخرين عشان كده بيقول تعالى يا حبيبي لنخرج الى الحق لنبت في القرى لنبكرن الى الكروم ونفتقدهم نفتقدهم ازاي لننظرن هل ازهر الكرم هل تفتح القعان هل نور الرمان نشوف الخدمة السابقة بتاعتنا جابت ثمرة ولا لا الكرم اللي احنا غرسناه ازهر ام لم يزهر الرمان نور يعني طلع ال... الزهور بتاعته اللي هتعقد بعدين وتبقى ثمرة جاب ثمرة ولا لا طب وانا يا رب لما اسيبك واروح للحق واروح للقرى واروح للخدمة افقد تأملاتي وافقد صلاتي وافقد قعدتي الحلوة معاك ابدا هناك اعطيك حبي هناك في الحقل اعطيك حبي هناك وانت بتفتقد القرى اعطيك حبي مش بس اعطيك حبي في صلاتك في صومك في تاملاتك في قراءاتك ابدا وانت بتبات في القرى وتعبان هادي ربنا ربنا يريد ان الجميع يخلصون ويحب جميع الناس ويحبك ان تحب جميع الناس وانك تبذل نفسك عن الناس كما هو بذل نفسه عن الناس وفيما انت تبذل نفسك هناك يعطيك حب تقول لي بقى معقول واحد قاعد يصلي طول النهار يبقى واحد زي واحد طول النهار في خدمة ويجي بالليل يصلي أقول لك صدقني يا أخي ما دام هذا الإنسان في محبة لله ممكن وهو راجع من الخدمة يسكب الله في قلبه من الحب الإلهي ومن التأملات الإلهية فإذا بالقليل من الوقت قد أخذ منه من البركات الروحانية أكثر بكثير من غيره أنا أريد أن أضرب لكم أمثالا من أشخاص جمعوا بين الحياتين معا حياة الخدمة الجبارة وحياة الوحدة الجبارة الاتنين مع بعض في أمثلة لا تقبل المناقشة طبعا انت عندك واحد زي بولا السائح قضى 80 سنة لم يرى وجه إنسان واضح ان ده حياته كلها وحدة مفيش خدمة خالص لكن أنا عايز أجيب لك أمثلة للاتنين مع بعض مثل منهم إيليا النبي عاش متوحدا على جبل الكرمل في حياة وحدة شهد بها الكل ثم دخل في الخدمة فإذا به هو الشخص الذي طهر الأرض من عبادة الأصنام وإذا به الشخص الذي وبخ آخاب الملك على سماحه بعبادة الأصنام وإذا به أقوى من عبيدية النبي الذي كان يخدم خدمة فعلية وإذا به يفتح السماء ويغلق السماء كما يشاء وكان ناجحا في خدمته كما كان ناجحا في وحدته ولم يقل احد انه فقد من روحانياته شيئا بدليل ان ربنا اصعده الى السماء في مركبه ناريه طب ادي واحد واحد تاني يوحنا المعمدان قضى ثلاثين سنة في الوحدة لا يراه أحد إلى أن ظهر للشعب في خدمته ولما ظهر في ستة أشهر فقط في خدمة ناجحة أعد الشعب كله للتوبة فكانوا يخرجون إليه بالألوف يعتمدون عند نهر الأردن معترفين بخطاياهم وجمع بين الخدمة الناجحة والتأمل الناجح وربنا يبص ليوحنا المعمدان وهو بيخدم ويستقبل الوفود ويدعو الناس للتوبة ويهيئ للرب شعبا مستعدا يقول له اوعى تفتكر يا يوحنا انك فقدت صلاتك وتأملاتك وعلاقتك بي على نهر الأردن هناك أعطيك حبي وفعلا ظهر له المسيح وأعطاه من حبه في الخدمة وهو في نهر الأرض مثل ثالث عجيب بولس الرسول كان في خدمة في منتهى العجب لدرجة قال عن نفسه باقي الرسل قال أنا تعبت أكثر من جميعهم ولكن مش أنا ده النعمة العاملة فيا وفي الأسفار أكثر وفي الأتعاب أكثر وفي الضيقات أكثر وبعدين مرة قال عدد تراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس من يضعف وأنا لا أضعف من يفطر وأنا لا ألتهب وايه تاني لاخلص على كل حال قوما طب ايه ده انسان ناسي نفسه في الخدمة ولا ايه ابدا هذا الانسان يقول عنه الكتاب انه صعد الى السماء الثالثة ورأى اشياء لا ينطق بها في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم الله يعلم طب مين من الرهبان صعد للسماء الثالثه ساعات بولس ده هو اللي تعبان وشقيان في الخدمه ادي الكلام وجمع بين الامرين بين هذه وتلك بين التامل والوحده وانه قضى ثلاث سنوات في بريه وفي حياه وحده وصعد للسماء الثالثة وبيخدم ليل ونهار وفيما يخدم ويسافر وتنكسر به السفينة ويجاهد ويرجم حتى ظن أنه مات ربنا يقول له اوعى تفتكر يا بولس انك انت فقدت وحدتك وهدوءك وصلاتك وتأملاتك في هذا التعب هناك أعطيك حبي قلنا مثل ايه ايليا يوحنا المعمدان بولس في مثل اكبر من دول كلهم المسيح نفسه المسيح نفسه اللي كان بيخدم طول النهار ويقضي الليل كله في جبل الزيتون ويقضي الليل كله في الصلاة والذي قضى ثلاثين سنة في الوحدة قبل أن يخدم ما نعرفش عنها حاجة غير أنه قاعد في وحدة وجمع بين الأمرين معا مريم العذراء التي عاشت في الوحدة متعبدة في الهيكل لما خرجت من الوحدة إذا بها تذهب إلى أليصابات لكي تخدمها وتقعد معاها ثلاثة أشهر لغاية لما تولد ابنها ولما تلاقيها استراحت ترجع جمعت بين الأمرين معا جمعت بين الأمرين معا وربنا كما يقول في سفر النشيد عن الحب الإلهي حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني كما يقول هذا عن الحب الإلهي يقول أيضا عن الخدمة تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل لنبت في القرى لنبكرن إلى القرون وفي عبارة نبت في القرى في معنى تاني ان مش بس الخدمة في المدينة المزدحمة بالكنائس المملوءة بالخدام وكبار الخدام وبالاجتماعات الروحية انما نذهب ايضا الى القرى الى الاماكن التي لا توجد فيها امكانيات روحيه وخدمه القريه اصعب من خدمه المدينه واجرها اعظم من خدمه المدينه ليه بقى اللي بيخدم في المدينه بيلاقي كنيسه جاهزه والشعب قاعد له جوه الكنيسه وبيلقي كلمته في هدوء ويخرج بدون ما يتعب او مدرس مدارس احد التلامذة بيجتمعوا عنده في الكنيسة ويا دوبك بيجي للمواصل للمواصلات بعربيته او باي مواصلة ويلقي الدرس ويمشي حتى الاولاد ما بيروحوش يفتقدوه دلوقتي يقولوا لنا لازم تجيبوا لنا اتوبيس وميكروباص وهيصه يعني بينما المشي على الرجلين له بركته واجرته ومكافئته عند ربنا لكن خدمه سهله اما الخدمه في القريه هي اللي عايزه جهاد واحد يروح في حته مش عارف مكان حتى يوعظ فيه مكان يجمع فيه الاولاد يمر على بيوت الفلاحين بيت بيت واللي في الغيط واللي في الشغل واللي, واللي مش فاضي ويجمع ويشتغل والمسيح قيل عنه ايه ان هو كان يطوف المدن والقرى والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب تعال يا حبيبي لنخرج الى الحق لنبت في القرى وحكاية نبت في القرى أصعب من إن أنا أروح للقرية ده أنا هروح وهبات فيها وأبات في القرية يعني مش هبات في بيتي هبات في القرية هبات في حتة بعيدة أبات إزاي يا رب وأسيب بيتي يقول هناك أعطيك حبي وانت تعبان في القرية وبتبات فيها وبتتغرب عن بيتك وبتتغرب عن راحتك وعن اسرتك هناك اعطيك حبي امتى ربنا ادى حبه ل... لابراهيم لما خرج قال له يا ابراهيم يا ابرام كان ساعتها اسمه ابرام اخرج من اهلك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك واذهب الى الارض التي اريك ولما اذهب هناك هناك اعطيك حبي يقول لي عايز اقعد جنب عيلتي بأسرتي في وقت تقعد مع عيلتك وتتمتع بأسرتك وفي وقت تسيب عيلتك وتسيب أولادك وتسيب أسرتك وتخرج إلى الحقول وتبيت في القرى وهناك ربنا يقول لك هناك أعطيك حبي تعال يا حبيبي انت لما بتخدم الناس دول بتقدم حب ليا لأن اللي بتخدمهم دول أولادي اللي بتخدمهم دول بتصلحهم معايا اللي بتخدمهم دول بتكون لي شعبا مستعدا بخدمتك ليهم يا ريت ان احنا نفكر في هذا الامر كيف نذهب الى الحقول وكيف نذهب الى القرى وكيف نطمئن على اخوتنا ونفتقدهم هذا الامر ليس فقط لخدام الكنيسة انما هذا الامر هو لكل احد كل واحد عرف محبة ربنا مفروض ان ينقل محبة ربنا الى الاخرين بأية الطرق مش ضروري كل واحد يبقى معلم لان الكتاب بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي في ناس مش مواهبهم في ناس لم يؤتمنوا من الكنيسة على التعليم لكن على الأقل تجيب واحد وتوديه الكنيسة تجيب واحد وتوديه بيت ربنا في واحد يقدر يوعظ وواحد يقدر يسيب عربيته للخدمة في يوم الخدمة يروحوا بيها ويرجعوا في واحد يسيب فلوسه للخدمة تروح بيها وترجع في واحد يساهم في خدمة القرى بأية الطرق واسمه نال البركة بتاعتنا انت هنا في حي من الاحياء ال... الكبيرة في القاهرة ولكن جنبك كثير من القرى في الاحياء الغلبانة اللي هنا وهناك مفروض انك تفتقد وتتعب وتشوف الناس وتدور عليهم وترى هل أزهر الكرم هل تفتح القعال هل نور الرمان مش كفاية تقول له يا رب أنا غرست شجرة رمان السنة اللي فاتت لا يا حبيبي مش كفاية الشجرة تغذيها وتديها السماد وتديها الكيماوي وتديها الميه وتحفظها من الريح وتحفظها من الهواء وتحفظها من الحشرات وتحفظها من الآفات وتخرج ترى هل نور الرمان ولو ما تبص كده تلاقي الرمان نور تقول له أشكرك يا رب على خدمت على محبتك ونعمتك اللي أنجحت الخدمة وأنا شايف قد نور الرمان ربنا يبص لك يقول لك جنب شجرة الرمان المنورة هناك أعطيك حبي بيقول ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب ربنا هيسألك في اليوم الأخير ويقول لك كم واحد وصلته ليا كم واحد عرفته بربنا كم واحد دخلته الكنيسه كم واحد قدته الى التوبة وانت شقيان وتعبان وبتجري من هنا وهناك وبتتكلم وبتقنع وبتقود الناس لربنا وسط تعبك ده كله ربنا يقول لك ما تتعبش هناك اعطيك حبي انا لحبيبي والي اشتياقه مش معنى هذا الاشتياق يعني الانفراد بالله فقط الله يشتاق الى قلبك ان يكون مملوء بالحب نحو الاخرين في انسان بيحب لنفسه وفي انسان بيحب لربنا اللي بيحب نفسه علاقته بالآخرين يأخذ منهم حبا لنفسه أما اللي بيحب ربنا فيحب كل واحد عشان يوصله لربنا عشان يصلحه مع ربنا علشان يعرفه بربنا وربنا يقول له زي ما أعطيته هذا الحب وافتقدته أنا أيضا أعطيك حبي كل التعب اللي انت بتتعبه لا يمكن أن يوجد فيه شيء ضائع مستحيل حتى كأس الماء البارد لا ينساه الله هناك مسيحيون يعيشون في بيئات منوعة وليس لهم ثمر في البيئة التي تحيط بهم ليس لهم ثمر لم يحدث بسببهم أن أزهر الكرم أو نور الرمان ما حصلش لكن الإنسان اللي فيه روح الخدمة تلاقيه يتعب من أجلها باستمرار يقول نبكرن إلى الكروم يعني نبكرن إلى الكروم يعني في كرم إذا تأخرت في الذهاب إليه تكون الثعالب الصغار قد أفسدته وتذهب إلى هناك فلا ترى كرما على الإطلاق في حالات إذا سكت عليها تنتهي وتضيع في مسائل لا ينفع لها طول البال إنما ينفع لها الغيره الحمية الحرارة العمل السريع الإنقاذ الفوري نبكرن إلى الكروم قبل ما تضيع زي ما انت بتروح للكرم عشان تخدمه الثعالب الصغار بتروح للكرم عشان تأخذ ما فيه عشان كده بيقول سفر النشيد خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة للكروم لنبكرن إلى الكروم ندور على الحاجة قبل ما تضيع ندور على المشكلة قبل ما تتضخم وتتعقد ويصبح لا حل لها ندور على الخطية في أولها قبل ما تتحول إلى حالة مستعصية ونجمع أولاد الله إلى حضنه الإلهي ده الكلام اللي بيحصل مش جايز قرية ما فيش حد بيروحها واتأخرت في خدمته فذهب إليها من ذهب وأفسد عقولها وأفكارها وروحياتها وعقائدها ممكن عشان كده بيقول له تعالى يا حبيبي لنخرج إلى الحق لنبكرن إلى الكروم نروح بسرعة قبل ما تضيع لطيفة حكاية لنخرج إلى الحق يعني ايه لنخرج إلى الحق في إنسان مركز حول ذاته يعيش داخل نفسه فقط دائرة ذاته هي كل حاجة أدور على نفسي على راحتي على مستقبلي على نفسي أبني روحي وتبدأ حياة الإنسان في الخدمة بالخروج حينما يخرج من نفسه ليلتقي بالمجتمع المحيط به ليلتقي بالآخرين لا يتقوقع حول ذاته إنما يخرج عشان كده ابتدت العبارة تعالى يا حبيبي لنخرج نخرج عن الذات نخرج عن النفس والتمركز حولها ياما في خدام يعتذرون عن الخدمة ويتركونها لأسباب متعلقة بنفوسهم هم أنا مش فاضي النهاردة أنا تعبان النهاردة أنا عندي الشغلانة الفلانية النهاردة أنا مسافر النهاردة أنا مصلحتي النهاردة أنا زيارة أحبائي الفلانيين النهاردة طب والخدمة أنت ممركز حول ذاتك اخرج من هذه الذات تخرج لفين الى الحق تعال يا حبيبي لنخرج الى الحق تخرج من دائرة الذات الى دائرة المجتمع الكبير المحيط بك الانسان الذي احب الله يريد ان جميع الناس يحبوه المرأة السامرية اللي كانت ممركزة حول ذاتها وحول أحبائها وحول شهواتها خرجت إلى المدينة كلها تعالوا وانظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت إيه اللي خرج الإنسانة دي عن ذاتها خرجها الحب الإلهي لنخرج إلى الحق ونبيت في القرى نسيب أسرتنا ونسيب مشاغلنا ونسيب عيالنا من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني من أحب امرأة أو ابن أو ابن أو أخ أو أخت أكثر مني فلا يستحقني إنما أخرج أخرج من هذه الدائرة الضيقة أخرج إلى الحقل الواسع الكبير ولما أخرج إلى الحقل الواسع الكبير يحصل إيه؟ أنسى نفسي لا ما تنساش نفسك هناك اعطيك حبي صدقوني ياما واحد بيقعد مع نفسه في اوضته يلاقي الافكار كبست عليه والمشاكل كبست عليه بينما لما يخرج للخدمه يجد اتفك من كل هذه الضيقات دخل في القلب الواسع الكبير بتاع ربنا هناك اعطيك حبي تعال يا حبيبي لنخرج الى الحق وعبارة لنخرج فيها نقطة جمال هقول لكم عليها زي عبارة نبت نبكرن ننظرن الى اخره كأن ربنا بيقول له تعال يا حبيبي مش تعال اخرج الى الحق تعال نخرج الى الحق لانك انت هتروح الحقل وانا هروح معاك احنا الاتنين هنروح انت والروح القدس انت وربنا انت والنعمة انت مش هتشتغل لوحدك والنبت في القرى انت لما تبات في القرى انا هبات معاك احنا الاتنين بايتين سوا في القرى ونبكرن الى الكروم لننظر هل ازهر الكرم كلها باسلوب الجمع ان ربنا بيقول له لا اتركك ابدا في خدمتك انا هخدم معاك انا هخرج معاك للحق انا هبيت معاك في القرية انا هبكر معاك للكروم انا ساصطحبك انت مش بتشتغل وحدك ده احنا بنصلي في الاوشية ونقول اشترك في العمل مع عبيدك اشترك في العمل مع عبيدك بولس بيقول عن نفسه وابولس بيقول نحن عاملان مع الله مش انت بتشتغل لوحدك هذه هي شركة الروح القدس فيما تخدم ايد الله هي اللي بتعمل معاك الله يعمل معك ويعمل فيك ويعمل بك وتصبح مجرد آلة في اليد الإلهية يقول لك تعالى يا حبيبي لنخرج إلى الحقل زي ما الملائكة بتوعي لهم وقت بيقفوا قصادي في التسبيح ووقت أرسلهم كأرواح خادمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص أنت أيضا هعمل معاك كده تبقى زي ملائكتي وقت للتسبيح ووقت أرسلك تأخذ فيه جمرة من على المذبح وتمسح بها شفاء الخاطئين تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحق لنبت في القرى لنبكرن إلى الكروم ربنا استعمل كلمة حبيبي في الخروج إلى القرى لأن اللي بيحب ربنا يحب أولاده واللي بيحب ربنا يحب كنيسته واللي هيحب ربنا بيحب الملكوت واللي يحب ربنا يهيئ للرب شعبا مستعدا يجمع خراف الله المتفرقة إلى واحد يبني كنيسة الله ويضع فيها أحجارا ناطقة حية فكره التلاميذ في الفترة اللي احنا بنقول فيها هل تمتعوا بحب المسيح فقط وهو قاعد معاهم في فترة الأربعين المقدسة هو قاعد معاهم في فترة الأربعين المقدسة وتمتعوا بمحبته وبعدين قال لهم شوفوا أنا طالع فوق وبعدين نطلع وراك لا لا لا لا لا استنى اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها طب والقعدة الحلوة معاك في الصلاة والقعدة في بستان جسيمان والقعدة على الجبل استنوا ما اقول لكم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها تلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما اوصيتكم به ومن امن واعتمد خلص طب ولما نعمل كده يجرى ايه هناك اعطيكم حبي فكركم لو يوسف الصديق ساب تمويل مصر وساب المجاعة تفتك بالناس ودخله في أوضة وقفل على نفسه وقعد يصلي كان ربنا انبسط منه ده مش ممكن خرج عن وحدته وخرج إلى الحق وبنى المخازن ودبر وأراح النفوس الجائعة دي كلها وفيما هو يريحهم جميعا ربنا قال له أنا مبسوط منك يا يوسف وانت في المخزن هناك أعطيك حبي ربنا يعطيك حبه في المكان الذي تنفذ فيه مشيئته في المخدع يعطيك حبه وفي الحقل يعطيك حبه في الأمرين معا لأنك بتنفذ مشيئته هنا وهناك دايما التطرف بيكون مش مظبوط التطرف يعني واحد يفتكر ان الحب فقط في المخدع زي يقول ايه يقول انا زهقت من الخدمة وتعبت من الخدمة اروح اقعد مع ربنا شوية تقعد مع ربنا شوية ليه بساعة الخدمة ما كنتش قاعد مع ربنا يبقى ما كانتش خدمة دي بقى كانت نشاط اجتماعي سميه اي حاجة اما الخدمة الحقيقية هي الخدمة اللي تشعر انك قاعد فيها مع ربنا صدقني يا رب وانا قاعد وسط الناس اكلمهم عنك انت في قلبي وانت في فكري وانت مليلي وانت بتتكلم عن لساني وانا شاعر بمحبتك تماما كما اشعر بها وانا راكع في الصلاة لا فرق بين هذا وذاك ما اقدرش اقول اسيب الخدمة واروح اقعد مع ربنا شوية انا قاعد مع ربنا وانا بخدم والانسان اللي ما يقعدش مع ربنا وهو بيخدم تبقى خدمته عمل بشري وليس عملا الهيا تعال يا حبيبي لنخرج الى القرى وبعد ما تتعب اخدك وريحك واقعد معاك وتجلس تحت ظل وتأكل من ثمري وأعطيك حب ليكن الرب معنا في الصلاة وفي الخدمة وفي كل حين له المجد الدائم إلى الأبد أمين تفضل